السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبنا شبابنا الجميل ربنا يبارك فيكم ربنا يفتح قلوبكم للهدى ويفتح قلوبنا جميعا للهدى يا رب شبابيك الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد حلقة جديدة من برنامجكم شبابيك شبابيك افتح لنا شباك واحد في قلبك افتح شباك في قلبك كلنا نفتح شبابيك في قلوبنا لدخول نور الله يا جماعة يا اخوانا حلقة النهاردة بتتكلم عن ايه في الصين تعريف الغباء في الصين ان ان تفعل نفس المقدمات ثم تنتظر نتائج مختلفة قالك هو ده الغبي اللي بيمشي في نفس الطريق اللي غيره مشي فيه ومستني انه يلاقي نتيجة غير اللي غيره خدها هو ده الغباء يا جماعة اشد انسان غبي في الدنيا اللي ماشي في طريق كل اللي مشي فيه في النهاية يا اما انتحر يا اما عاش مكتئب يا اما مات مخنوق من الهم والقهر يا اما مات وعليه غضب ربنا والعياذ بالله ومستني ان هو يلاقي السعادة في الطريق ده اهو ده يا اخوانا اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وهو ده الموضوع بتاعنا غبي منه فيه غبي منه فيه افرايت ان متعناهم سنين ربنا سبحانه وتعالى بيشاهد الدنيا كلها على غباء الانسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بيقول طب خلوهم ياخدوا كل المتع اللي في الدنيا ثم ثم ايه يا رب جاءهم ما كانوا يوعدون في نهايه الطريق ما لقوش غير اللي كل اللي مشي في الطريق ده خده ما لقوش اي نهايات مختلفه تماما عن كل النهايات اللي قبلهم ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا استفادوا من اي متعة خدوها في الدنيا مطلقا يبقى هي دي يا جماعة غبي منه فيه للأسف الشديد قد ايه العصاة يعني ما كانوش اذكياء يا جماعة تعالوا نشوف اكتر ناس خدت فلوس في الدنيا اكتر نساء خدوا جمال في الدنيا اكتر ناس خدوا مراكز في الدنيا تعالوا نشوف الملوك تعالوا نشوفوا نجمات هوليود عالميات تعالوا نشوفوا اشهر ناس في الحياة اخطر قصة انتحار لمغني عالمي الفيس بريسلي الفيس بريسلي ده يعني استغفر الله العظيم كان الشباب في اوروبا على وشك انهم يعبدوه الفيس بريسلي كان بيعزف على جيتار قد حجمه مرتين وقد طوله مرتين الفيس بريسلي اجمل نساء الدنيا يتمنوا ان هو يتكلم معاهم ملوك الدنيا يتمنوا ان هو يقابلهم يعني استقبال تاريخي في المطارات اموال فائضه الفيس بريسلي وفي النهاية ينتحر ينتحر ويتناول جرعة مخدرات بصورة يقتل نفسه بها ينتحر انتحر ليه لما الفلوس مش هي سبب السعادة انتحر ليه لما الاموال مش سبب السعادة انتحر ليه يا اخوانا اي حاجة هتحجب بينك وبين ربنا هتبقى سبب لتعاسة الانسان من سعادته ربنا ادى القارون اكتر فلوس في الدنيا ولكن خسر ربنا بسببها فخسر كل حاجة الفلوس وربنا ربنا ادى لفرعون اكبر مركز في الدنيا ولكن خسر ربنا بسببها فخسر كل حاجة المركز وخسر ربنا سبحانه وتعالى ربنا لما بيدي للانسان نعمة والانسان يستغلها في معصية ربنا بيخسر ربنا وبيخسر النعمة اللي اخدها الغباء يا جماعة يعني ديانا سبنسر ديانا سبنسر دي بنت من اجمل بنات اوروبا اتجوزت امير انجلترا ابن ملكة انجلترا الفرح بتاعها مش اتعمل في فندق خمس نجوم اتعمل في قصر باكنجهام الفرح بتاعها مش صورته وحدة فيديو متطورة ده الفرح بتاعها اتبث في قنوات العالم كلها جرايد العالم كلها بتتابع تسريحة شعر ديانا سبنسر الموديل اللبس بتاع ديانا سبنسر الحذاء شكله ايه ولونه ايه بتاع ديانا سبنسر خدت شهرة عالمية اتجوزت امير مش اتجوزت واحد غني ولا واحد اتجوزت امير وفي النهاية وفي النهاية تتحول ديانا سبنسر من التعاسة الى مريضة نفسيا تلف على عيادات الاطباء النفسيين وليس ولا تتعالج في النهاية يصبح النوم في حياتها كابوس من الكوابيس وما تعرفش تتخلص منه وتطلق من زوجها الامير وتقيم علاقة غير شرعية مع شاب من الشباب وهي معاه على الطريق والكاميرات قاعدة تصورها وتتابعها تتقلب العربية وتموت ديانا سبنسر اخر واحد شافها وهي بتموت بيقول عينيها كانت قاعدة تدور تدور تدور وهي بتحتضر ذكرت قول الله سبحانه وتعالى تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت هي بتلف عينها بتدور بتدور السعادة فين وماتت وعينها بتدور وبتدور السعادة فين افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون لا غبي منه فيه اللي يمشي في نفس الطريق ده ادي خدت الجمال وخدت الجوازة اللي ملهاش حل وخدت الشهرة وخدت وخدت وفي النهاية انتحرت انتحرت ليه ده ليه ده بنت مصرية بنت مصرية من منطقة شعبية مصرية سافرت فرنسا هاجرت لفرنسا احترفت الغناء غنت بثمان لغات خدت اوسكار خمس مرات اتوزع عليها 85 مليون ألبوم وفي النهاية انتحرت دليدة لما حبيبها انتحر انتحرت وكتبت رسالة لا استطيع التحمل لا تستطيع تحمل ايه اللي مع ربنا يا جماعة حاسس بالفرح في حياته اللي بيصلي وبيقوم الليلة يا جماعة حاسس ان حياته كلها افراح هي لا تستطيع تحمل ايه الاكتئاب اللي هي فيه ده كان بسبب ايه الضغط النفسي اللي هي فيه ده كان بسبب ايه الالام النفسية اللي وصلتها لدرجة انها تتخلص من حياتها كان بسبب ايه لما الشهرة يعني في ناس معتقده انها بتجيب سعاده اشتهرت وما عاشتش سعيده خدت فلوس وما عاشتش سعيده غنت بثمان لغات وما عاشتش سعيده العالم كله سمع اغانيها وما عاشتش سعيده يبقى السعاده فين يبقى اللي بيمشي في نفس الطريق وتعتقد انها هتلاقي نتائج مختلفه يبقى ده غبي منه فيه يا اخوانا سلطان بروناي سلطان بروناي راجل سلطان مملكه يا جماعه هذا الرجل الطياره بتاعته البانيو بتاعها ذهب البانيو اللي بيستحمى فيه ذهب المعلقه اللي بياكل فيها ذهب الحوض اللي بيغسل وشه فيه ذهب الترابيزه اللي بيتحط له الشاي عليها ذهب حياته كلها ذهب في ذهب هذا الرجل عنده 600 عربيه مرسيدس عنده 400 عربيه بنتلي اللي العربيه الواحده بكام مليون جنيه عنده اسطول من السيارات افخم سيارات العالم البورش والكريزلر عرب يعني كل حياة هذا الرجل ما فيه صورة ليه وقعت عليها عينيا لقيته مرة بيبتسم ابص في الصور بتاعته عايز اشوفه مرة بيبتسم طلق زوجته عايش حياة يعني تبص على وشه تحس ان هو مخنوق في حياته تحس ان هو ينتحر في حياته السعادة بسبب ايه يا جماعة عايزين نعرف السعادة فين عايزين نعرف السعادة فين يا رب عايزين نعيش سعداء يا اخوانا عايزين نعرف ازاي نوصل للسعادة احدى المغنيات الشهيرات جدا في الوطن العربي يعني والحفلات الماجنة في برنامج من البرامج استضافوها جابوا لها صور ثلاثة صورة سندريلا بتاعتنا اللي ماتت يعني يعني قيل منتحرة وصورة وجابوا لها صورة تانية صورة مارلين مونرو اللي برضه ماتت منتحرة وصورة داليدا اللي برضه ماتت منتحرة وروها ثلاث صور بكت يعني انهارت في البكاء في الحلقة قالوا لها بتبكي ليه قالت لهم انا حاسة ان انا ماشية في الطريق ده انا حاسه ان انا حياتي ما تختلفش عن حياتهم معذبه زيهم وممكن تموت في اي لحظه زيهم وممكن يحصل اي حاجه في اي لحظه زيهم ممكن تنتحر يا جماعه هو الانتحار ليه في الغرب يا اخوانا الانتحار ليه في الغرب الانتحار عارفين ليه في الغرب لان يعني سبحان الله العظيم يعني سعيد الزياني ده مطرب وفنان مغربي هذا الرجل يا جماعه يعني دور على السعاده بكل طريق وما لقاهاش وعايش حياه وصل للشهره ومراكز سياسيه ووضع اجتماعي عملوا معاه استضافة في المغرب قالوا له انت اسمك ايه قال لهم اسمي سين عين يه سعي انما مش سعيد ده لسه مش لاقيها ولما لاقيها هقول لكم سعيد الزياني من التعاسة اللي هو فيها حاول ان هو يعمل برنامج عن السعادة وجاب كل اقوال الغرب في السعادة عشان يعرف السعادة منين بيقول برضه معيش سعيد بيقول لما مات عبد الحليم حافظ اتصدمت لانه كان دايما يكلمني عن الهم ويكلمني عن الضيق اللي هو كان فيه وكانوا الاثنين اصحاب بيقول بعد كده قريت كتاب لواحد فرنساوي بيتكلم عن ان السويد اعلى نسبة انتحار وان عندهم جسر اسمه جسر المنتحرين من كتر الشباب اللي بينتحروا من عليه قلت الناس دي اعلى دخل في العالم في الوقت ده الناس دي بتنتحر ليه الا لو كل الشهوات والمتع ما بتجيبش سعادة بعد كده استغرب لما كات ستيفنز اسلم كات ستيفنز اللي بقى اسلام يوسف بعد كده المغني البريطاني الشهير لما بقى اسلام يوسف بعد كده بيقول الراجل ده ساب كل المتع اللي هو فيها واسلم ليه وفي النهاية يلتقي سعيد الزياني بمجموعة من اخوة التبليغ والدعوة وبعد مجهود شق معاه يتوب الى الله ويعلن توبته الى الله ويجد السعادة اخيرا ويبعت للمغرب يقول لهم اخيرا وجدت الدال اخيرا بقيت اسم على مسمى اخيرا اسمي بقى سعيد اسم على مسمى السعادة فين يا جماعة دايمز اشهر مغنية راب فرنسية اللي يخليها تسلم وتسيب المجد اللي كانت فيه الا لان لقت في دين ربنا السعادة يعني كل انسان كات ستيفنز المغني العالمي بتاع انجلترا يعني الشاب الروش طحن اخر حاجة اللي شباب انجلترا كانوا مبهورين بيه اللي يخليه يسلم ويتحول الى الان الى داعية اسلامي الا لو كان لقى في دين ربنا السعادة فابيان فابيان عارضة الازياء الفرنسية المشهورة اللي يخليها تسلم وتترك كل اللي هي فيه وتسافر تجاهد في ارض من اراضي الجهاد مع المسلمين لولا ان هي لقت في ده السعادة فرقة البوني ام فرقة اجنبية ايام الفس بريسلي اكتسحت الفيس بريسلي نفسه فرقة البوني ام غنوا للسيدة مريم ولسيدنا عيسى فرقة البوني ام غنوا على نهر بابل لليهود وفي النهاية كل الفرقة تعتنق الاسلام وتترك كل الشهرة اللي كانت فيها وكل المجد اللي كان فيها يقينا لقوا حاجة خلتهم يضحوا يقينا لقوا حاجة اهم من كل اللي هم فيه ايه سبب السعادة يا جماعة الملك حسين حكم الاردن 45 سنة ألف كتاب مهنتي كملك قال لقد أوتيت كل أسباب السعادة ولكن هل تعتقدون أنني سعيد لا أعتقد هذا أنا مش سعيد 45 سنة ملك الدنيا كلها بين ايديا وعيشت تعيس عيشت تعيس ليه تخيلوا أغنى ملياردير في العالم بيل جيتس أغنى ملياردير في العالم بيل جيتس صديقه الوحيد في العالم الكلب بتاعه لا يوجد له صديق في الدنيا يأتمنه على سر من أسراره بيل جيتس قالوا له أنت أغنى ملياردير في العالم قال لهم ليس هناك أتعس من أغنى ملياردير في العالم عايش تعيس ليه بيدعي على نفسه بالفقر الثروة بتاعته ما ساعدتوش ليه يا جماعة عايزين نفهم غبي منه في ايه انا عايز اقول لك اوعى تتخدع بضحكات الممثلين والفنانين على الشاشات اوعى تتخدع بضحكات العصاه وهم ماشيين في الشارع بيضحكوا اوعى تتخدعي بضحكات البنت اللي شباب ماشيين يبصوا لها كل دول تعساء كل دول روحهم بتصرخ من جوه شباب من الشباب قالوا لي احنا كل حاجه عندنا اتحرقت ما عادش في طعم لاي شهوه ما عادش في طعم المواقع اباحيه ما عادش في طعم للصور ما عادش في طعم للزنا ما عادش في طعم لاي شيء كل حاجه عندنا اتحرقت ليه كتير من اللي بيشربوا مخدرات بيموتوا ب overdose جرعه زايده لان اللذه اللي كان بياخدها من المخدرات راحت فبيزود الجرعه عشان يزود اللذه يفضل يزود الجرعه لحد ما يجيله cardiac arrest قلبه يقف وهو بيشرب جرعه من الجرعات ليه الانتحار في العالم زاد بالنسبة دي ليه 4000 واحد بينتحروا كل يوم لانهم جربوا كل حاجة وعايشين تعساء زنوا وعايشين تعساء خدوا مخدرات وعايشين تعساء عملوا كل حاجة وعايشين تعساء غبي منه فيه اللي يفتكر ان العاصي سعيد يبقى انسان غبي واللي اغبى منه اللي اللي يتخدع بالضحكات بتاعه العصاوي يفتكر ان وراه سعاده ده ده سعاده زائفه واللي اغبى منهم هما الاثنين اللي يفتكر ان طريق المعصيه في حاجه غير التعاسه وممكن يجيب حاجه غير التعاسه بص يا شباب المعصيه دي عامله زي زحليقه اللي يركبها لا يمكن هيقدر يمسك نفسه هيجيب اخره هيجيب اخره واحد شاب دلوقتي يتفرج عليا يقول اه انت بتتكلم عن الانتحار لا انا ما وصلتش للدرجه دي بتتكلم عن الاكتئاب انا ما وصلتش للدرجه دي بتتكلم عن الانهيار في الكبائر انا ما وصلتش للدرجه دي حبيبي والله هي زحليقه اللي هيركبها هيقع وهيجيب اخرها حتى لو مسك بايده في النص عشان ما يتورطش اكتر من كده في لحظه ضعف هيسيب ايديه وهيقوم مكمل الطريق طب وتنزل في انسان يركب زحليقه اخرها حفره نار لو نزل للاخر ينزل في حفره النار في انسان عاقل ولا ده يبقى غبي منه فيه ولا ده يبقى حالته ايه يعني سبحان الله العظيم كريستينا اوناسيس كريستينا اوناسيس دي بنت اوناسيس ملك الجزر والاساطيل والمليارات والطيارات ابوها مات واخوها مات وامها ماتت ورثت كل المليارات بتاعت اوناسيس بقت اغنى مليارديره في العالم اتجوزت واحد امريكي بهدلها وطلقها اتجوزت واحد يوناني طلقها اتجوزت واحد شيوعي راح عيشها خدامه في شقه في موسكو ايام الاتحاد السوفيتي الصحفيين اتجننوا قالوا لها انت رمز للراسماليه في العالم ازاي تقبلي باللي انت فيه قالت لهم ببحث عن السعاده قالوا لها انت اغنى مليارديره في العالم قالت لهم واتعس انسانه في العالم ياه معقوله يا جماعه معقولة الست دي قالت من وهي عايشة ما اغنى عني مالية ما اغنى عني مالية قالتها من قبل ما تموت قالتها وهي لسه عايشة قالت لهم انا بدور على السعادة والفلوس ما عملتليش حاجة والمليارات والطيارات والجزر والاساطيل ما عملتليش حاجة بعد ما خدمها طلقها وفي النهاية لقوها منتحرة في شاليه في الارجنتين لقوها منتحرة في شاليه في الارجنتين فلوسها ما نفعتهاش يا اخوانا عايزين نفهم يا جماعة عايزين نصدق ربنا عايزين نصدق ان السعادة مع ربنا السعادة مش في الفلوس السعادة مش انك كنت تطلعي اجمل من جمالك اللي موجود دلوقتي السعادة مش انك كنت تتجوزي واحد غني السعادة مش انك انت كنت تاخد شهادة اعلى من الشهادة بتاعتك السعادة مش ان الناس كلها كانت تحبك السعادة مش انك كنت تطلع ابن راجل غني السعادة مش ان جوزك كان يعني يبقى احسن من كده 100 مرة معاكي السعادة حاجة جواك السعادة حاجة جواكي صلة قلبك بربنا عشان كده ابن تيمية كان بيقول ماذا يفعلون بي جنتي في صدري انا السعادة جوايا هيسجنوني هيحبسوني هيقتلوني انا سعيد لان السعادة جوايا صلة بربنا جوايا عايزين نصدق ربنا يا جماعة عايزين نصدق ربنا ديل كارنيجي اللي الف دع القلق وابدا الحياه اللي اكتر كتاب انتشر بعد الكتب السماويه في الارض مات منتحر ليه ليه لولا ان ما فيش سعاده غير في الصله بالله لولا ان اي حاجه بتجيب سعاده وهميه السعاده الحقيقيه في الصله بالله سبحانه وتعالى عايزين نفكر مع نفسنا عايزين نحسبها صح عايزين نحسبها على قد ما نقدر صح المغني المشهور قوي قوي قوي اللي سجد على خشبة الحفلة الاخرانية اللي عملها لما لقى الشباب التفوا حواليه تاني لما سألوه انت خايف نفسك في ايه قال لهم ما اموتش كده مش عايز اموت كده طب هو خايف ليه قلقان ليه غبي منه فيه الانسان اللي مكمل في طريق المعصية وهو متأزم وهو كل يوم مرعوب من لحظة ما, هي... ما يحط راسه على المخدة من الالام النفسية اللي هيواجهها لحد ما يقدر يتخمد وينام ممكن يمارس العادة السرية قبل ما ينام عشان يتهد ويعرف ينام الانسان ده غبي منه في ايه لانه مصمم انه يرجع تاني ويفضل تاني متصل بالمعصية الانسان اللي مبهور بالعصاة وهو شايف الالام بتاعتهم ونهايتهم غبي منه فيه لانه برضه مش قادر يدرك الالام اللي في هذا الطريق عايزين نبقى اذكياء يا جماعة عايزين نبقى اذكياء عايزين نشغل دماغنا في اخطر قضية ربنا ادانا دماغنا عشان نشغلها فيها قضية علاقتنا بربنا صلتنا بربنا انا عايز منك ايه انا عايز منك ايه انا مش عايزك تبقى دول انا مش عايزك تبقى دي انا مش عايزك تبقى داليدا ولا كريستينا اوناسيس ولا مارلين مونرو ولا وانا مش عايزك تبقى ولا ديانا سبنسر و... انا مش عايزك تبقى ده انا مش عايزك تبقى النماذج انا مش عايزك تبقى الفيس بريسلي انا مش عايزك تبقى زي سلطان بروناي ولا... انا مش عايزك تعيش تعيس انا عايزك تعيش سعيد انا عايزك تعيشي سعيده انا عايزك تفتح لنا شباك واحد في قلبك افتح لنا شباك واحد في قلبك مدوا ايديكم يا شباب ايدينا في ايدين بعض ناخد ايدينا في ايدين بعض نحاول نوصل للنبي عليه الصلاه والسلام نشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحب مع بعض نوصل لربنا نرفع ايدينا لربنا نعيش سعداء في كنف ربنا سبحانه وتعالى السعاده من ايديكم السعادة قدام عينيكم السعادة جواكم لو قلوبنا اتصلت بربنا سبحانه وتعالى السعادة مش في الزنا ولا المواقع الإباحية ولا الموديلات الضيقة ولا الشهوات ولا ان انا اتبع يعني اعمل نفسي ملحد عشان الناس كلها تهتم بيا وتستثار حواليا بالاهتمام السعادة ان احنا نسجد بين ايدين ربنا سجدة واحدة ولكن قلوبنا تسجد فيها تحت عرش الله ربنا يحفظكم يا شباب ربنا يبارك فيكم اللهم اهدنا وتب علينا اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا اللهم امين اللهم امين اللهم امين جزاكم الله خيرا